إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وآله بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم بل لم يسمع حتى إذا قضى حديثه قال أين أراه السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله قال فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وكنا ذكرنا فيما مضى ما يتعلق بالإسناد من الملح الإسنادية والفوائد الحديثية ووصلنا إلى مخرج الحديث ألا وهو الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأبو هريرة له شأن كبير إذ هو أكثر الصحابة على الإطلاق رواية لحديث النبي عليه الصلاة والسلام وكان ذلك مدعاة للشناعة عليه من قبل الروافض وقديما من قبل أهل العراق فإنهم استعظموا عليه أن يروي أكثر من خمسة آلاف حديث في الوقت الذي لم يرو فيه أبو بكر كما في مسند الإمام أحمد وهو أوسع مسانيد الإسلام الآن حديثا لم يرو عنه إلا واحدا وثمانين حديثا ومعلوم أن أبا بكر رضي الله عنه هو أقدم الناس صحبة للنبي عليه الصلاة والسلام وهو أشدهم لزوما له بل لما صنف أبو بكر المروزي كتابا في مسند أبي بكر خاصة لم يتجاوز مئة وثلاثة وعشرين حديثا طبعا ليست كل هذه الأحاديث صحاحا بل فيها الصحيح وفيها الضعيف وفيها الضعيف جدا وفيها المنكر بل وفي غير مسند الإمام أحمد الأحاديث الموضوعة أيضا التي تنسب لأبي بكر رضي الله عنه وعمر بن الخطاب يعني بضع مئات وعثمان أكثر قليلا علي أكثر قليلا أما أبو هريرة فعدة أحاديثه في مسند بقي المخلد 5374 حديثا وأبو هريرة رضي الله عنه أسلم في المحرم سنة سبع من الهجرة كما يقول عمرو بن علي الفلاس أحد مشايخ البخاري أسلم في أول سنة سبع في عام خيبر يبقى مدة إسلامه أربع سنوات ونيف يبقى عدد أحاديث 5374 والذين لازموه ملازمة تامة من أول الإسلام كأبي بكر لا يصل مسنده إلى المئة الروافض يكرهون أبا هريرة كره العمى حدثني أحد الذين ذهبوا إلى طهران بلد عاصمة الروافض أن أبا هريرة يشتم دائما كان راكب تاكسي الراجل اللي بيحكي لي هذا الكلام سواء التاكسي خد مطب قال لعنة الله على أبي هريرة ده راجل عامي راكب تاكسي خد مطب ما ذنب أبي هريرة في الموضوع هو أبو هريرة مكروه ليه لأن عدد عدة أحاديثه بهذه الكثرة التي ذكرتها وأنتم تعلمون مكانة السنة من القرآن كم من أحاديث لأبي هريرة بينت مجمل القرآن عائشة رضي الله عنها لما قيل لها وقد صح هذا عنها ألا تنظرين إلى الذين يسبون أبا بكر وعمر قالت وما تعجبون من ذلك قطع الله عنهم العمل فأحب ألا يقطع عنهم الأجر يشتمون فيؤجرون وقد بين الإمام مالك رحمه الله الغاية من سب الصحابة وشتمهم فضلا عن تكفيرهم يعني قال هؤلاء يريدون سب النبي عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يجرؤون على ذلك فقالوا له صحابة سوء وده شيء طبيعي جدا أنت تعرف المرء بقرينه فإذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كفر من أول أبي بكر الصديق وانت نازل ده طعن على النبي صلى الله عليه وسلم أم لا لم يحسن اختيار أصحابه بل أثنى على من لا يستحقون الثناء أليس هذا طعنا عليه عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يجرؤون على الطعن عليه إن الطعن عليه هو الكفر مجرد واحد يشتم النبي عليه الصلاة والسلام ده كافر خارج من الملة الذي يسب الله عز وجل أو يسب النبي صلى الله عليه وسلم أو يسب الدين هذا كافر مرتد يخرج من الملة بمجرد السب حتى الذي يسب الدين في بعض الناس لا يكفرون من يسب الدين ويقولون كلاما غريبا جدا يقولون إن الذي يسب الدين أحيانا يقصد دين المرء لا الدين العام وطبعا هذا كلام غريب جدا والذي يعني يدل على خلافه العوام لو واحد سب الدين بيجي يقول لك ايه رجع لي ديني هو نفسه العام اللي بيقول هذا الكلام يقول لك رجع لي ديني طب دينك راح فين يا ابني طلع ولا فالعام نفسه وهذه من أقوى القرائن أنه لا يقصد دين الشخص وكلمة يسب الدين ويقصد دين الشخص ده عايزها واحد فقيه واحد فقيه عارف يعني مواقع الكلام مش لكن الذي يسب الدين يسب الدين العام ده الثلاثة دول كافر خارج من الملة لا يعذر بالجهل في واحد من هؤلاء لأن كل بني آدم اتفقوا على أن السب تنقيص وأن السب شتم فيش واحد في الدنيا يقول لك السب مدح عشان يوم يقول لك ايه اصل اختلط عليه المعاني والكلام ده لا في معاني ضيقة لا تحتمل معنى آخر معه ده اللي ما ينفعش في كلام كقول الرجل لامرأته أنت طالق قد علم القاصي والداني أن كلمة أنت طالق المقصود بها فك عقدة النكاح ده معنى ضيق ما ينفعش تدخل معنى جنبه طالق كلمة اصطلاحية معناها فك الارتباط لكن لو قال لها علي الطلاق ممكن تحط معنى كمان جنب الطلاق ولا لا ممكن تحط معنى يقول لك ايه يقصد الحلف فده معنى أوسع شوية ممكن تحط معنى تاني جنب الطلاق وهو اليمين إنما أنت طالق ما تعرفش تحط معنى آخر جنبه ففي كلمات معناها ضيق لا تحتمل معنى آخر بجوارها وفي كلمة تحتمل أكثر إيه من معنى فالسب تنقيص لا يحتمل معنى آخر بجواره خلاص إذا الغاية من سب الصحابة هو سب النبي عليه الصلاة والسلام وهذا كفر مجرد كما قلت أبو هريرة رضي الله عنه لا يكرهه رجل مس الإيمان قلبه يدل على ذلك الحديث الذي رواه مسلم وأحمد وابن حبان وابن سعد وغيرهم وفي رواية أحمد زيادة على رواية مسلم الزيادة دي هي إيه الحديث ده بيرويه عكرمة بن عمار اليمامي عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال والله ما خلق الله مؤمنا ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني قال له أبو كثير وما علمك بذلك يا أبا هريرة قال كان لي أم وكانت مشركة وكانت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم فدعاها أبو هريرة مرة إلى الإسلام فوقعت في النبي عليه الصلاة والسلام يعني شتمته فذهب أبو هريرة إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبكي وقال يا رسول الله إني دعوت أمي إلى الإسلام فوقعت فيك فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة فقال عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي أم أبي هريرة قال أبو هريرة فانطلقت إليها أرجو بركة دعوته عليه الصلاة والسلام أن تصيب أمه فلما ذهب إلى الدار وجد الباب مجاف يعني موارب يعني وقال وسمعت خطخضة الماء صوت المية فأحست أمه به قالت على رسلك يا أبا هريرة أقف مكانك ثم خرجت من الغسل وفزعت إلى درعها الخمار يعني والجلباب وخرجت فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله قال فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح وأقول يا رسول الله قد أصابتها بركة دعوتك فحمد الله عز وجل وقال خيرا فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني وأمي إلى عباده المؤمنين قال اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين عشان كده أبو هريرة قال إيه فلا يسف ما خلق الله عز وجل من مؤمن ولا مؤمنة فسمع بي إلا أحبني في رواية البخاري في الأدب المفرد ما هو أعم من هذا قال أبو هريرة فوالله ما سمع بي يهودي ولا نصراني إلا أحبني ليه بقى لأن لفظ الأدب المفرد يختلف عن لفظ مسلم وأحمد لفظ مسلم وأحمد اللهم حبب عبيدك هذا وأمه إلى المؤمنين أما رواية البخاري في الأدب المفرد بإسناد مسلم برضه قال اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس وطبعا ال ال الاختلاف اللفظين واضح يعني الناس اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم تمام وهكذا فهم أبو هريرة وإلا إحنا بقى لما نحمل بقى المطلق على المقيد يبقى الناس المقصود بهم إيه المؤمنين في رواية مسلم لكن طمع أبو هريرة رضي الله عنه أن يكون محبوبا وأمه إلى جميع الخلق وهذا ليس على الله بعزيز فلا يكره أبو هريرة إلا رجل نزع الله عز وجل الإيمان من قلبه أبو هريرة رضي الله عنه كما قلت أكثر الصحابة حديثا ما هو السبب يا ترى لأن أي حد يسأل أبو بكر الصديق مسند أحمد 81 حديثا فقط وأبو هريرة 5374 حديثا في مسند بقي بن مخلد مسند بقي بن مخلد أوسع مسند في الإسلام على الإطلاق وبقي بن مخلد هذا قصة كبيرة رحل في طلب حديث النبي صلى الله عليه وسلم أربعا وثلاثين سنة الرحلة الأولى عشرون عاما والثانية أربعة عشر عاما ليس هذا بعجيب المحدثون لهم أعاجيب في هذا لكن الغريب أنه مشى هذه السنوات على قدمه ما ركب دابة قط في حياته في طلب الحديث 34 سنة ماشي على رجله ما ركب دابة قط ساكن فين بقي بقى ابن مخلد في الأندلس في إسبانيا ذهب إلى العراق وذهب إلى مصر وذهب إلى الشام وذهب إلى الجزيرة ما ترك بلدا إلا دخلها ماشيا عشان بس اللي يجي لي مشوار وراكب مواصلاته بتاعه يجي ماليش الشيخ هيطلع من هدوم ورحت وما لقتوش وبتاعه والكلام ده 34 سنة بقي بمخلد ولما جاء من بغد من الأندلس ودخل بغداد دخل أيام فتنة الإمام أحمد بن حنبل فتنة خلق القرآن وكان الكلام ده أيام المعتصم وبعد ما المعتصم عمل العملة السوداء اللي عملها دي وجلد الإمام وتبنى قول ابن أبي دؤاد عليه من الله ما يستحق فتنة خلق القرآن والكلام ده التقط حلقة البطان ومنع الإمام أحمد من التحديث يعني عملوا تحديد إقامة يعني ما فيش حد يلتقي مع أحمد جلس الإمام رهين بيته بخيل مخلد ده جاء من الأندلس من إسبانيا عبر المحيط وجاء بقى واخدها ماشي كعب داير كده أول ما دخل بغداد دخل المسجد كده لقى إيه وجد حلقة جزيلة عليها القيمة يعني ناس كتير قوي ولا واحد بيسأل ناس يسألوه هو يجاوب مين ده يا جماعة قالوا له ده يحيى بن معين عمال يسأل ايه يسأل عن رواه ما تقول في فلان آه، ثقة ضعيف الكلام بتاع يحيى المعروف يعني فوقف على القاع حلقة كده وقال لهم يا جماعة أنا راجل غريب وبدي أسأل كم سؤال قعد يسأل يسأل سؤال ورا سؤال ورا سؤال فالجماعة كلهم قالوا له سيب لغيرك بقى مجال قال لهم طب أنا هسأل إيه أسأل سؤال واحد بس ما تقول في أحمد بن حنبل ده بيقول لي أحد معين قال ومثلي يسأل عن أحمد أحمد إمام المسلمين ترك الحلقة ومضى يسأل عن بيت أحمد بن حنبل وقد علم أن أحمد منع دلوه على الدار خبط على الباب طلع له أحمد قال له أنا بلدي بعيد قال له أنت جاي منين قال له من المغرب قال له لا أبعد ده جاي من إسبانيا بقى وقد جئت إلى بغداد ورحلتي إليك مش عايز حد من بغداد دي كلها غيرك قال لعله بلغك ما أنا فيه إن أنا ممنوع من التحديث ممنوع أن ألتقي بأحد قال بلغني وأنا رجل مجهول العين في بغداد لا يعرفني أحد وسآتيك في زي السؤال شحاتين هلبس جلبية مزيتة والبس عمة كده مزيتة واجيب عصاية وتوكأ عليها واقول لله ومش حد عارفني اول بس ما اخبط على الباب دخلني بس عندك واديني حديثين اتنين بس في اليوم مش عايز اكتر من كده فرق له الامام احمد فكان بقى كل يوم يجي له بقى ايه رابط الرابطه اياها وهدومه مزيته ومعاه عصايه بقى وتلاقيه ماشي عمال يعمل كده اهو عشان مش حد ياخد باله منه ويروح يخبط على الباب يفتح له الامام احمد يديله حديثين ويمشي حتى رفعت بقى ظلة المحنة في أواخر أيام المأمون وأيام المعتصم بالكامل حتى رفع الله عز وجل المحنة في زمن وحتى الواثق كمان لأن الواثق جاء بعد المعتصم وبعدين جاء المتوكل بقى يبقى شوف المحنة بتاعت خلق القرآن آخر عهد المأمون تمام عهد المعتصم تمام عهد الواثق لأن الواثق ما عمرش كتير قبله سنتين ونص كده وبعدين جاء بقى إيه المتوكل الذي أطلقوا عليه لقب محي السنة رفع المحنة وعظم شأن الإمام أحمد كان أحمد رحمه الله قبل المحنة إماما في الحديث والفقه وبعد المحنة صار إماما في السنة وهناك فرق كبير بين أن يكون إماما في الحديث وأن يكون إماما في السنة قد يكون الرجل إماما في الحديث ويكون صاحب بدعة إنما لا يكون إماما في السنة إلا بعد أن يكون إماما في الحديث بقي مخلد قصة كبيرة قال بقي بن مخلد هو مسنده أكبر مسند في الإسلام كل أسف مفقود لا نعرف شيئا عن مسند بقي بن مخلد كل أسف قال لقد زرعت في في الأندلس يعني زرعا لن يخلع إلا بخروج الدجال وهو الذي أدخل مصنف ابن أبي شيبة إلى الأندلس الأندلسيون إنما يأخذون مصنف ابن أبي شيبة من طريق بقي بن مخلد مصنف ابن أبي شيبة يعني من أعظم دواوين الإسلام لا سيما الأحاديث الموقوفة عنده وأثر الصحابة والتابعين والكلام ده مسند بقي بن مخلد قلت لكم مسند أحمد فيه مسند أبي هريرة فيه 5374 حديثا ما هو السبب يا ترى في حفظ أبي هريرة هذا السبب شيئان كلاهما يتصل بدعوة النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة طبعا نسيت أن أقول لكم إن صبيا من صبياننا وسفيها من سفهائنا تكلم في أبي هريرة بكلام خلف ساقط ليس فيه لا دين ولا مروءة ولا أخلاق شوفوا بقى العناوين التي كتبها بالبنط العريض بنط 24 أو 48 وبعدين كل الكلام اللي هقول لكم ده عبارة عن عناوين أما التفصيل ده حاجة مصيبة سود بنط 48 سقوط أكبر راو لأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام عشان بقول لكم عايشين في وسط شوية غجر ومن أمن العقوبة أساء الأدب طبعا ما عندناش الأزهر نايم في العسل قضية الدين لا تعنيه في قليل ولا كثير هو أهم حاجة حفظ الأزهر الشريف بس إنما يشتم أبو هريرة ويشتم خالد بن وليد ويشتم أبو بكر الصديق ما يطلعش شيخ الأزهر يحمر وجهه كده ليه لأن الصحابة دول أقل من أن شيخ الأزهر يطلع يدافع عنهم ويقول إن لا يجوز إنك تشتم أبو هريرة ويرفع قضية على هذا السفيه الذي يسب أبا هريرة لا لا أزهر ما رفعش قضية إطلاقا على حد إنما شيخ الأزهر السابق وله حق في هذا لما شوية سفهاء برضه رسموه على الصفحة الأولى من الجرائد ولبسوه العمة بتاعت بابا الفاتيكان رفع عليهم قضية عشان لبسوه العمة أنا لا أستعين بهذا هذا شيء عظيم قلة أدب متناهية رفع عليهم قضية وكسب وتدخل وسطاء وبتاع والكلام ده ولأنه حنين عفى عنه مع أنه لا يجوز له أن يعفو عنهم لأنه إذا تنازل عن حقه الشخصي فأين حق المشايخ أين حق المسلمين لما أكبر منصب في العالم السني يوضع على رأسه عمة بابا الفاتيكان ده استهزاء ليس بشيخ الأزهر ولا بالمشيخة استهزاء بكل المسلمين في جنبات الأرض فيش حد لا شيخ الأزهر السابق ولا الموجود الآن لما يقرأ مثل هذا ممكن يطلع عشان يدافع عن أبي هريرة وعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويرفع قضية على هؤلاء السفهاء وجرجرهم للمحاكم وياخدوا حكم فيش ولا واحد أخذ ساعة حبس في سب أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أنا بقول الكلام ده شيخ الأزهر أهو إذا ما كان شيخ الأزهر ما بيقرأش الجرايد مش فاضي يعني يقرأ الجرايد ومشغول بأمور المسلمين أنا بقى أتطوع وأقول له يا شيخ الأزهر أنا بقرأ لك عناوين موجودة في جريدة ساقطة لكاتب ساقط وعايزك يا شيخ الأزهر تتخذ أي إجراء مع هذا السفيه ده العنوان الكبير سقوط أكبر راو لأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم العنوان الثاني أبو هريرة راوي الأكاذيب والخرافات ثلاثة كان يأكل على مائدة معاوية ويصلي خلف علي ويقول الصلاة خلف علي أتم والأكل عند معاوية أدسم أربعة كان يطارد الصحابة ويسألهم أن يطعموه ولكنهم كانوا يردونه ولم يستجب له إلا جعفر ابن أبي طالب خمسة كان نهما للطعام وقالت عنه عائشة إنه رجل مهزار وسلك سلوكا مع الأطفال يجعل منه مجرد أراجوز سادسا لم يصحب الرسول صلى الله عليه وسلم سوى سنة وتسعة أشهر فمن أين له بكل هذه الأحاديث وكان يقول لو سمع عمر ما أتحدث به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا الصلاة مننا أنا لما أقول الرسول صلى الله عليه وسلم أنا اللي بصلي عليه ما بصليش عليه لو سمع عمر ما أتحدث به عن الرسول صلى الله عليه وسلم لشج رأسي سابعا الرسول طرده من المدينة بعدما ضاق بتصرفاته ثامنا في أول يوم أسلم فيه طلب من الرسول نصيبه من الغنائم فأهانه صحابي وسكت الرسول على إهانته تاسعا خدم الرسول مقابل ملء بطنه كما كان يخدم أهل بلده مقابل طعامه فقط ولم يكن له اسم معروف لا في الجاهلية ولا في الإسلام لقيط يعني عاشرا باع الرسول لمعاوية ببضعة دراهم حادي عشر عمر منعه من الرواية وعلي قال عنه أكذب الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو هريرة ثاني عشر واجهته السيدة عائشة قائلة له إنك لتحدث أحاديث ما سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شغلك عنه المرآة والمكحلة يريد أن يقول هو قليل الأدب مع أم المؤمنين ثالث عشر عندما وقع الخلاف بين علي ومعاوية انحاز إلى معاوية الذي كان يمتلك المال والسلطان ومظاهر الترف والنعيم وابتعد عن علي لأنه لا يملك سوى الجوع والفقر والزهد الكلام ده موجود في مصر بلد الألف مئذنة وبلد الأزهر الشريف وبلد لجنة كبار العلماء هذا بلاغ أنا ببلغ أهو بلاغ مش للنيابة بلاغ للأزهر ولشيخ الأزهر إن هو يقوم بمسؤوليته التي يتقاضى مرتبا عنها يتقاضى مرتبه للدفاع عن الدين وادي الصحابة اهو يشتموا وأنا قرأت العناوين فقط أما التفصيل بقى الموجود في تحت الكلام فهذا كلام لا يطاق ولا يصبر عليه أحد لا يصبر على قراءته أحد على قراءته أحد آه كما قلت لكم أسلم أبو هريرة في المحرم في أول المحرم سنة سبع من الهجرة كما رواه يعقوب ابن سفيان الفسوي في كتاب المعرفة والتاريخ وكذلك رواه ابن سعد بسند صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وقدمت المدينة مهاجرا فصليت الصبح خلف سباع ابن عرفطة وهذا صحابي كان النبي صلى الله عليه وسلم استخلفه على المدينة كما كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يستخلف أحدا على المدينة إذا خرج في غزوة فلما وافى أبو هريرة المدينة وصلى خلف سباع قرأ سباع في الركعة الأولى بسورة مريم وقرأ في الركعة الثانية بسورة المطففين فلما سمع قوله تعالى ويل للمطففين قال فقلت في نفسي ويل لأبي فلان رجل من أرض الأزد كان له مكيالان مكيال لنفسه ومكيال للناس يطفف الايه يطفف الميزان على الناس اسمه في الجاهلية عبد شمس ابن صخر طبعا مختلف في اسم أبي هريرة كعادة أهل الجاهلية أنه الواحد كان له اسم واثنين وثلاثة وأربعة والكلام ده ما كانش فيه لا تقييد مواليد ولا الكلام ده أبو هريرة اختلف الناس في اسمه على ثلاثين قولا هو ده بقى اللي بيقول لك إيه ليس له اسم لا معروف في الجاهلية ولا معروف في الإسلام فكان ماذا؟ إيه يعني؟ عايز يقول إيه من وراء إنه ملوش اسم في الجاهلية والإسلام؟ وقد علم القاصي والداني أنه في في الإسلام سم سمي بأبي بعبد الرحمن هو عبد الرحمن ابن صخر وبعدين مش عارفين اسمه إيه يعني عارفين كنيته أبو هريرة وإنما لقب بأبي هريرة لأنه كان يرعى غنما وبعدين لقى هرة وحشية كده أم واخدتها حاططها في إيه؟ في كم فلما روح للدار سمعوا حاجة بتنونو كده قال إيه يا أبو هريرة إيه اللي بنونو معاك ده؟ فقال لهم دي هرة وحشية وقام مطلعها إيه؟ مطلعها من كمه فقيل له أبو هريرة وحتى كان يقول كان يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يلقبني بأبي هر وأنتم تلقبونني بأبي هريرة والذكر خير من الأنثى أبو هر عشان الهر سبع قط يعني تمام والنبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول له يا أبا هر زي ما سيأتي علينا في أنبائه رضي الله عنه أما حفظه وتصديق الصحابة إياه فمشهور معلوم منها حديث رواه الإمام مسلم رحمه الله من حديث عامر داود بن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال كنت قاعدا عند عبد الله بن عمر طبعا أنا بجيب بعض الآثار لا أستطيع أن أستوفي ترجمة أبي هريرة إنما كل يعني صفة من الصفات أو كل موضوع من الموضوعات هنجيب حديث أو اتنين بس إيه ندلله على ما نقول عشان ده ترجمة في سند وإحنا لسه قدامنا يعني كل صحابي سيمر بنا سنترجم له إن شاء الله لكن أبو هريرة رضي الله عنه لا مفترى عليه فأنا سأطيل قليلا في ترجمته آه عامر بن سعد بن أبي وقاص كان جالسا عند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال إذ طلع خباب صاحب المقصورة فقال يا عبد الله بن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قيراطان من أجر كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد أظن ده حاجة يعني حاجة خطيرة يعني يروح الدار عند الميت ويفضل موجود ويخرج من الدار ويروح يدفنه ويصلي عليه له قيراطان من الأجر القيراط كجبل أحد شوف حاجة بسيطة خالص وأجر عظيم واللي يتبعها بس يصلي عليه يعني ياخذ إيه قيراط من الأجر ابن عمر طبعا لما سمع هذا الكلام استغربه جدا وقال يا خباب اذهب إلى عائشة شوف الكلام ده صح ولا لا فذهب خباب إلى عائشة وابن عمر جالس في إيده شوية حصى كده عمال إيه يقلبها في إيده كده ومنتظر خباب فجاء خباب فقال قالت عائشة صدق أبو هريرة فقذف ابن عمر بالحصيات من يده على الأرض وقال لقد فرطنا في قراريط كثيرة زعلان ان هو ايه مر عليه جنازات ولم يذبح هذه الايه الجنازات في مسند الامام احمد بسند صحيح وصححه الحاكم ايضا في المستدرك عن ابن عمر انه مر بابي هريره رضي الله عنه وهو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم من تبع جنازه الحديث يعني اللي فات ده فقال له ابن عمر ابا هر انظر ما تحدث كلام انت بتقوله ده كلام مش معقول اجر عظيم على فعل قليل ابا هر انظر ما تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام ابو هريره واخذه وانطلق الى عائشه رضي الله عنها فقال لها يا ام المؤمنين انشدك بالله اسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من تبع جنازة فصلى عليها فله قيراط فإن شهد دفنها فله قيراطان قالت اللهم نعم ده عائشة اللي بتقول فقال أبو هريرة إنه لم يكن يشغلني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم غرس الودي ولا صفق الأسواق إني إنما كنت أطلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم أكلة يشبعنيها فقال ابن عمر لأبي هريرة يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأعلمنا بحديثه تمام واحد أتى إلى طلحة ابن عبيد الله طلحة أنتم عارفين أحد العشر والحديث ده رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن غريب واحد قال طلحة بن عبيدة قال له هذا اليماني ما انت عارف أبو هريرة كان في ناس ما يحبوش برضه كرهوه هذا اليماني ما لا يحدث ليل نهار والكلام ده وانتوا صاحبتوا النبي صلى الله عليه وسلم قبله ترى سمع ما لم تسمعوا عشان عمال يتكلم على طول الكلام ده قال طلحة بن عبيد الله له أما أن يكون سمع ما لم نسمع فنعم نحن كنا أهل بيوتات وغنى وكنا نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار يعد عليه الصبح وهم بعد ما يدخلوا البهايم والزرايب والكلام ده يروح عشان يصلوا مع الايه المغرب والعشاء اما ابو هريره فكان يمشي على ملء بطنه كان من اهل الصفه كانش لا ياوي لا الى اهل ولا مال ما عندوش فلوس وعايز ياكل فكان ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام يدور معه حيث دار طب بالله عليكم واحد غاب مع النبي صلى الله عليه وسلم أربع سنين بلاش قبل ما أقول المثل ده المحاضرات اللي أنا قلتها لكم على مدار أربع سنين لو أنت حبيت تفرغها ورايا كده يطلع كم مجلد قول الحق طب هو كم مجلد تعرفين فك الوثاق بشرح كتاب الرقاق لما كنت بقوله في قناة الناس لما فرغوه لي عشان بقى أعمله الكلام ده طلع خمس مجلدات كل مجلد 600 صفحة فكر الوثائق لو أنت لميته كله على بعضه اللي أنا قلته في قناة الناس ما يجيش يومين على بعض 48 ساعة مثلا ولا خليها 100 ساعة يا أخي خلينا نبحبح شوية 100 ساعة 100 ساعة أكتب خمس مجلدات في 100 ساعة وعلى مدار 30 سنة عمال أد- أدش معاكم اهوت والكلام ده لو حبيت تكتب الكلام اللي أنا قلته يطلع قد إيه؟ مستكترين على واحد أربع سنين ملوش شغلانة إلا أنه بيدور مع النبي عليه الصلاة والسلام لا يتركه إلا في غرفة نومه 5374 حديثا تنقسم الأحاديث دي إلى أربعة أقسام أو خمسة ما صح منها الحديث فيها الصحيح فيها الحسن فيها الضعيف فيها الموضوع فيها المنكر فيها الشاذ فيها الموقوف الموقوف على أبي هريرة قالوا من نفسه يعني أنا لو حبيت إن أنا أفرز وغربل أحاديث أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام ما صح عن أبي هريرة ما يجيبش 2000 حديث مستكترين على واحد أربع سنوات قاعد ليل نهار يدور معه على على ملء بطنه ان يبقى عنده والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيقعد يتكلم بقى زينا كده كان كلامه فصلا فصل الحديث بتاعه سطر سطرين يوم يعني ما تكتر قوي نص صفحة وتكون في العادة حكايات أبو هريرة بيحكيها زي ما ه- ح- هنسمع دلوقتي حكاية حكاية عن نفسه خدت صفحة من صحيح البخاري فيعني كل اللي أبو هريرة رواه في حياته كلها وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يكملش 2000 حديث مستكترين على بره يقول لك جاب منين الكلام ده طيب أقول لكم ومع ذلك أقول لكم جابها إزاي أهو طلحة بن عبيد الله بين السبب احنا اصحاب بيوتات وغنى والكلام ده كنا ورا شغلنا وانتوا طبعا كلكم عارفين حديث عمر بن الخطاب هو الرجل جاره من الانصار اللي كان ينزل عند النبي صلى الله عليه وسلم يوما وينزل عمر يوما عشان ما يفوتهمش حاجه من النبي عليه الصلاه والسلام او عمر مش فاضي اهو عنده تجارات وعنده زراعات وعنده بهايم والكلام ده بيروح يعلفها و... والتجارات يروح عشان يصلحها والكلام ده انما ابو هريره قاعد ليل نهار فمن ثمرات جلوسه مع النبي عليه الصلاه والسلام وملازمته اياه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال والحديث ده موجود في الصحيحين واذا علم السبب بطل العجب قال ودي روايه الاعرج عن ابي هريره قال أبو هريرة إنكم لتزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد بقول هنتقابل يوم القيامة أيها المفترون علي أدي معنى الله الموعد يعني كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني وكان المهاجرون يشغلهم الصفق بالأسواق صفق بالأسواق يسقف يعني ما انت عارف كل واحد في السوق يسقف يقول قرب قرب قرب ها ما هي كده صفق الأسواق بنبه الناس ان انا عندي بضاعة معينة تعالوا اشتروا مني ده الجماعة اللي هي المهاجرون والأنصار كانوا أصحاب زرع لأن المهاجرين راحوا عليهم في إيه؟ في أراضيهم تمام ففي يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام مع اللي قاعدين قال من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضه فلا ينسى شيئا مما أقول قال أبو هريرة فبسطت ثوبي فلما قضى النبي عليه الصلاة والسلام مقالته جمعت ثوبي علي فما نسيت شيئا تحدث به قط ايه الغريب اللي في دي أصابته بركة دعوة النبي عليه الصلاة والسلام عشان يطلع لي واحد من الجماعة دول يفكرني بواحد آه، من تكفير والهجرة زمان لما سنة 81 وكنا إيه، آه، لما رحنا أبو زعب كنا واحنا فطورة مستريحين ليه؟ كل اصحاب تيار مع بعضهم، السالفين مع بعضهم، الرخان مع بعضهم، التبليغ مع بعضهم، الفراميه مع بعضهم، كل جماعه مع بعضهم. فلما حبوا الجماعه بتوع اسيوط احداث اسيوط وبتاع وقتلوا الظباط واخترقوا مديريات الامن والكلام ده قصة الجامعة الإسلامية حبوا يعملوا سجن طرة سلخانة لأن سجن طرة ده زي ما كان الشيخ كشك بيقول ما يخرجش منه ويطلع إلا ملك الموت بس لكن حد يهرب منه ما يعرفش ليه ادي استقبال طرق وحواليه معهد ومنهج الشرطه ومن بره مش عارف ايه ومن بره ايه منين ما تنط في اي حته لازم هتنط في شرطه خلاص فما تعرفش تهرب يوم ملك الموت يطلع ويدخل بس هو لوحده فعلشان سجن استقبال طرق ده جوه خالص وحواليه بقى الكلام ده حبوا يعملوا سلخانه بتوع الجماعه الاسلاميه فهينقلونا احنا بقى 1536 قائد لان احنا كنا معدودين من قاده الثوره القاده اللي السادات لما قال 1536 واحد من الجماعه ال- يعني اللي هم خلص يعني متحفظ عليهما ودونا بقى سجن ابو زعبل عشان يفرغوا ايه الاستقبال فقبل ما يودونا ابو زعبل بيصورونا ف صورونا كلنا في سلام وامان ما عدا الجماعه الفرمويه بس الفرموي الكبير بتاعهم كان سنه حوالي 93 سنه انا ذاك تقريبا صلاحيته خلصت فكان مع عنده ربه ما يعرفش يقعد في الزنزانه والزنزانه كان فيها 10 10 بتنفسوا في الزنزانه مثلا 3 في 3 ولا حاجه فكان في الزنزانة جدار نص كده اللي دو- فيه دورة المية والسكن بتاعنا فكانوا قعدوه على الجدار علشان يشم هوا من الشباك ليه؟ لأن مفيش هوا تحت وزي ما قلت لكم الجهاز التنفسي بتاعه ايه خلص فبياخد هوا عادي من من بره على طول يعني تمام فكان الفرماوي يرى التصوير حرام ويرى كل سبب حرام تشتغل عشان تاكل عيش تبقى كافر تمام وكانوا لابسين جلابيتين واحده خضرة واحده بيضة الخضرة دي للمرمطون اللي يشتغل واكل اللي لابس جلابيه بيضة لان اللي لابس جلابيه بيضة وسط انما اللي لابس جلابيه خضرة ده لسه مرمطون يشتغل واكل مين ياكل صاحبنا اللي لابس جلابيه بيضة ده تمام وكان عندهم العيد القومي لإنشاء الجماعة بيحرقوا فيه صحيح البخاري ليه؟ علشان البخاري شيوعي من الاتحاد السوفيتي تمام؟ ولأن في أحاديث لعائشة وصوت المرأة عورة ها؟ وكده يعني المهم لما جم يصوروهم الفرماوي أفتى أن لا يجوز التصوير كانوا هم تقريبا في السجن حوالي 15 واحد اتلموا من الزنازين كلها وهم داخلين الزنزانه اللي فيها الفراموي الكبير تمام وقاموا كلهم قاعدين ورا الباب يا جماعه عايزين نصوركم عشان نرحلكم ابدا تصوير حرام لا يجوز ف 15 واحد في زنزانه كتير قاعد هو على الجدار من فوق بيشم هوا لوحده كده تمام وساب الجماعه يختنقوا تحت فلما رفضوا وطبعا قعدوا يصورونا عشان يرحلونا في حدود يومين ثلاثة كده فعلشان يخلوهم يستسلموا ويخرجوا من الزنزانة حطوا عسكري على الباب ومنعوه ايه الاكل يدخل لهم عشان في الاخر هيجوعوا وهيسلموا كان في الزنزانة هم كانوا كنا كنا في الدور الثاني الدور الثالث كان فوقهم مباشرة الله يرحمه الشيخ مصطفى درويش ده رئيس انصار السنه في سوهاج فطبعا لما منعوا عنهم الاكل قالوا يا جماعه امن الدوله الظلمه دول هنسيبهم يموتوا الجماعه دول صح مبتدعه ولا 60 في 70 بس مش هنسيبهم يموتوا لازم نتصرف ون ايه ونعمل لهم اكل فالشيخ مصطفى قطع ال- جزء من ال- البطانيه ويربط العيش وطبعا الشباك فوق الشباك وهو في الدور الثالث ومنزل لهم ايه حبل كده فيه عيش الفرامه يمد ايده في الهواء ويجيب عيش ويقول لهم كله ها ده مائدة عيسى بقى ها حلاوة ويديلهم تمام طبعا ده كله عمل اعتقاد شديد عند الجماعة دول في الراجل ما يعرفوش بقى القصة وان الشيخ مصطفى درويش صعبوا عليه وما حط لهم بقى ايه يحط لهم عيش وبتاع والكلام ده فين وفين والقنابل مسيلة للدموع وبتاع ومش راضيين يفتحوا بل يقاتلون دون الفتوى يعني انت عارف لو احنا زيهم كده يعني في الالتزام بفتوى الشيوخ وبتاع وكان ولا نحيد عليهم والله كان زماننا حاجة تانية يا خالد تمام ولا ما ودونا بقى ابو زعبل كتميغه بقى الزنزانه تاخد لها 40 كنا قبل كده 10 ف10 اخوات مع بعض وحبايب واتجاه واحد وبتاع فما فيش حد بينكف حد يعني لا اول ما رحنا هناك استفادوا بقى اداره السجن من اللي حصل مع الفراميه في ايه في مستقبل طورة قال لك احسن حاجه تخلي كل زنزانه عده اتجاهات يكرهوا بعض ويشتموا بعض ويضربوا بعض تمام والسجن لا يكون سجنا إلا إذا اختلفنا لكن طول ما احنا حبايب وبنحب بعض ونقوم الليل مع بعض ونسمع لبعض ويؤثر بعضنا على بعض أي حاجة يعني لما كنا في أبو زعبل الله يرحمه الشيخ عبد الله السماوي وهذا الرجل من أحسن من لقيت خلقا في حياتي رحمة الله عليه فكان يقول لي أخي أبا إسحاق وكان لا يتكلم إلا العربية عمري ما سمعته بيتكلم ابدا لغه عاميه وحكى لي هو لما سجنوه في ايام عبد الناصر ولو بيتكلم باللغه العربيه طبعا الضابط بيكلمه كده ارديحي يعني من غير غموس هو بقى بيتكلمش غير اللغه العربيه بس فيقوم يقول له اتكلم زينا يقول له لا استطيع تمام يقول له ما اقدرش يقول له لا استطيع عملوا فيه ايه بقى المسكين جابوه صلبوه وجابوا صفحتين عسل اسود ودلقوا عليه وسابوا الدبان ياكله ولم يتكلم العامي برضه نزلوه ما يتكلمش فكان قال لي مره اخي ابا اسحاق الا ترى اننا مبذرون قلت له ازاي يا مولانا قال لي نقشر البرتقال ونرمي القشر ألا قلت له سلامتك يا مولانا في حد بياكل برتقال بيشرب قال نعم انه لذيذ وجميل جرب قلت له طب يا مولانا تخلينا نجرب بس اما البرتقال تصفر ده احنا لسه في اول موسمه والقشره خضراء وهتبقى مره قال اخي ابا اسحاق سل مجربا ولا تسل طبيبا كده يعني بت بت بتكلم عادي خالص يعني وانا مش قادر استوعب الكلام سبحان الله والله اكلت البرتقاله الخضراء بقشرها لقيتها لذيذه جدا يبدو ان انا حصل لي حاجه انا كمان لذيذه جدا قلت فعلا احنا لا لاقيين اكل ولا بتاع ولا فاتحين كانتين ولا حاجه زي كده وجايبين لنا الفول اللي على الشيخ كشك السوس المفول ده بناكل فيه طب حلو نملى بطننا باي حاجه قشر حلو كويس كلت فضلت اربع شهور اكل معاه البرتقال بقشره لحد ما طلعت افراج وقلت لاخواتي قلت لهم تصدق ان احنا سفهاء ليه؟ قلت لهم حد يقشر برتقال فطبعا يبحلقوا لي كده ده طالع من السجن معافى ده ولا طالع ايه بالظبط الكلام قلت لهم والله البرتقال جميل قشره لذيذ وكلت اول قطمه رميتها من بقي على طول ما تحملتها وكان برتقال اصفر وحلو جميل يعني شوف ربك يقطع ويصل يعني ما ان المعونه على قدر المونه المهم مش عمال اطوب بيكم واسليكم يا زي بعضه غيرش حاجه كنت يعني ذكرت طرفا من هذا الكلام قبل ذلك الشاهد لما حطونا بقى في زنزانة 40 واحد في أبو زعبل 17 واحد تكفير و20 سلفي واثنين فرموية تمام تقريبا دول اللي كنا موجودين في الزنزان أول ما دخلنا ابتدينا نتشكل مع بعض بتوع التكفير يا جماعة نعد البلاط عشان نشوف كل واحد نصيبه كام كام بلاطة عدينا البلاط من أول جدار لآخر جدار تمام طلع نصيبهم مش عدد صحيح في نص بلاطة تبعه كذا بلاطة ونص خلاص لما تيجي تفرش بطانيتك بقى ما تفرشش بطانية عشان تداري نص بلاطة بتاعتهم حقهم خلاص يصبحوا الصبح يعملوا تمارين تمارين ثاني ومد وتنططوا مش عارفين كده طبعا احنا نايمين يصحونا من النوم تمام بيتصرفوا ملكهم فيش حد يقدر يقول لهم انتوا غلطانين تمام انا ال- المرتبه بتاعتي كانت جنب حمزه حمزه ده راجل فرماوي لابس جلابيه خضراء مرمطون يعني من اللي هو ايه بيصرف على الجلابيه على الجلابيه البيضاء ومصحفه كان جلدته بني انا مصحفي كنت بصحف بقى بحفظ في النسخه المصحف المعلم طبعه المصحف المعلم دي مصحفي انا جلدته خضراء فهو عايز الجلده الخضراء دي فضل يساومني وانا فاهم الموضوع وعمال اتمنع منه قال لا المصحف الاخضر اول ما تتغير جلدته يا حمزه حفظ بتوه يقول لي ارجوك اعمل معروف تمام غابت حالي عليا نص يوم كده لحد ما اديته المصحف وجلده خضراء اللي زي جلابيته يعني وكده وخدت المصحف بتاعه اول ما يعملوا فسحه طبعا كل اصحاب اتجاه يروحوا على الزنازين يش- يدوروا على اخواتهم فيقوم الجماعه الفرميه يجوا على باب الزنزانه كانوا الاثنين الفرميه دول يلعبوا رياضه مع بتوع التكفير عشان يجروا دمهم طبعا لعب الرياضه كفر ليه لانه بياخد الاسباب بيبقى كافر فيبقى حمزه حرقان بقى عرق ومرق وبتنطط مع بتوع التكفير والكلام ده اول ما يجي واحد ينادي عليه يقوم لافف نفسه ايه بالتلفيعه كده وبتاع والكلام ده يقول له يا حمزه انت ايه مالك يقول له اصل لسه قايم من النوم واخد برد طبعا عايز يداري العرق بتاعه الجماعه بتوع التكفير بقى لما غبنا حوالي 45 يوم او 50 يوم لولا عمليه ما تسليش قالوا يا جماعه عايزين نناظركم نتناظر معكم يلا ماشي هنبتدي نتكلم في التكفير واصول التكفير وبتاع والكلام ده المهم كان في يوم واحد اسمه سيد غباش سيد ده من شربين وكان رأس التكفير في ال- في الزنزان وهو اللي بيتناظر معانا تمام فمرة من المرات اللي خلاني أقول القصة دي كلها الشاهد ده هو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة رضي الله عنه من يبسط رداءه حتى أقضي مقالتي ثم يقبضها فلا أنسى فلا ينسى شيئا أخذه وإحنا بنتكلم جينا على كفر دون كفر فالشيخ احمد حطيبه ربنا يبارك فيه الشيخ احمد حطيبه انت اكيد عارفينه في اسكندريه مسجد نور الاسلام كان هو اللي بيناظر صاحبنا ده انتدبنا الشيخ احمد حطيبه عشان يناظر مين صاحبنا ده فالشيخ احمد بيقول له بيقول له ابن عباس يقول كفر دون كفر وابن عباس توفرت له دعوه النبي عليه الصلاه والسلام اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل انت توفر لك ايه لما انت بتقول نحن رجال هم رجال ادي ابن عباس توفر له الدعوه دي انت توفر لك ايه اما قايل له ومن ادراك ان الله استجاب دعاء نبيه اه والله كده طبعا يا جماعه في التكفير نفسهم انكروا عليه السيد ده بقى خد علقه محترمه بعد كده ها ليه؟ لأنه اعترض على شكر مصطفى بعد ما احنا خرجنا من السجن اعترض على شكر مصطفى في بعض ما يقول ادله علقة محترمة وكاد أن يموت ونقلوه سجن القناطر لأنه لو كان فضل مع التكفير كان هيقتلوه وهو الذي خرج بعد ذلك مع حلم البلوك أظن في ندوة على الرأي وفضح التكفير وعمل وإلى آخره والكلام هؤلاء اللي كاتب هذا الكلام العناوين اللي أنا قلتها ده هذا لو أنا قلت له هذا الحديث وأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لأبي هريرة هيقول حاجة من اتنين يا إما يقول كما قال الرجل بتاع التكفير ده يا إما يقول هذا الحديث مكذوب ما هو كيف أتخلص من دلالة هذا الحديث ما أعرفش أتخلص من دلالة الحديث هذا حديث كما قلت لكم رواه الشيخان البخاري ومسلم وفي صحيح مسلم أن أبا هريرة جلس بجانب حجرة عائشة ما هم بيحتجوا بعائشة أن هي اللي كانت بتنكر على أبي هريرة هو جلس بجانب حجرة عائشة وجعل يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا صاحبة الحجرة أتنكرين شيئا مما أقول ثم انتهى مجلس أبي هريرة ومضى فلما أنهت عائشة صلاتها كانت بتصلي وأبو هريرة يحدث قالوا أتنكرين شيئا مما يقول قالت لا لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يسرد الحديث كسردكم أدي اللي أنكرته عائشة إن يجلس أبو هريرة في مجلس واحد يقول خمسين ستين حديث لا النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش كده إنما كان يت... إذا يتكلم بالكلمة يتكلم وهي ثلاثا كما سيأتينا في كتاب العلم أنه باب إذا تحدث بالكلمة تحدث ثلاثا ليفهم عنه كان من عاداته عليه الصلاة والسلام إذا تكلم بالكلمة يتكلم بها ثلاث مرات حتى تفهم عنه فلم ينكر أحد قط من الصحابة على أبي هريرة ولا حتى عائشة حتى في مستدرك الحاكم لما قالت له يا أبا هريرة ما هذا ما ألم تسمع ما سمعنا جاب الكلام ده من قال يا أم إنه كان يشغلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المكحلة والمشط والتصنع لرسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فلم يكن يشغلني أحد عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما كنت امرأ مسكينا أمشي على إيه أمشي على ملء بطني بيقول هذا السفيه كمان قبل ما أغادر النقطة دي الإمام النسائي روى في كتاب العلم من سننه الكبرى بسند جوده الحافظ ابن حجر العسقلاني في كتاب الإصابة في تمييز الصحابة أن رجلا جاء إلى زيد بن ثابت فسأله عن مسألة فقال له زيد عليك بأبي هريرة قال له ليه قال بينما أنا جالس أنا وأبو هريرة وفلان وعمالين ندعي كل واحد يدعي والاثنين التانيين ايه يؤمنوا على الدعاء بتاعه تمام فدعا زيد قال زيد فدعوته وصاحب التاني دعا بعد ما صاحبي خلص الدعاء خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم فسكتنا فقال ماذا كنتم تفعلون قال يا رسول الله احنا الثلاثة كده اتنين يدعوا واحد يدعي واثنين يأمنوا قال طيب يلا مين اللي عليه الدور بقى عشان يدعو أبو هريرة فأبو هريرة اختصر بقى الموضوع قال اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي ده بقى له ربع ساعة بيدعو ده ربع ساعة بيدعو خلصها في إيه خلصها في كلمة ها أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى فقال زيد بن ثابت يا رسول الله ونحن نسأل الله علما لا ينسى عشان ما يبقاش تفرد علينا بإيه بحاجة فقال عليه الصلاة والسلام سبقكم بها هذا الغلام الدوسي يعني مش بتاعتكم بتاعته هو يا حاجة خاصة بيه ولا لا إزاي سبقك بيها عكاشة كده ها سبقكم بها هذا الايه هذا الغلام الدوسي فصارت خصيصه لابي هريره رضي الله عنه لما بيقول بقى في العناوين الصلعاء بتاعته دي انه اراجوز تخيل واحد يا اخي يهون عليه يهون عليه ان يكتب قلمه عن صاحب للنبي بيقول لك ولا ما يصحبه الا سنه وست اشهر افترض يا دي صاحبه يوم واحد بس مش سنه وست اشهر حد يقول على صاحب نبيه هذا الكلام إلا إذا كان مخلوع الإيمان قلب الإيمان اتخلع منه كده رجل صاحب نبيه صلى الله عليه وسلم سنة وست أشهر على كلامه يتكلم عنه الكلام ده يقول مجرد أراجوز طب قال مجرد أراجوز ليه؟ حاكم كما قال القائل إذا محاسن اللاتي أدل بها عدت عيوبا فقل لي كيف أعتذر كلام ربنا سبحانه وتعالى يمكن أن هو يعامله هذه المعاملة أي كلام في الدنيا ممكن تقلبه من مدح إلى ذم ومن ذم إلى مدح أبو هريرة كان رجلا لطيف المعشر وكان هو أمير المدينة لما كان يركب ال- الناقة أو ال- الحمار أو الدابة بتاعته وبعدين لابس كتان طبعا كانوا كلهم لابسين هدوم مقطعة الكتان ده ما يلبسوش إلا واحد إيه كده يعني من الجماعة اللي فوق قوي فكان يتمخط في الكتان يتمخط يعني نف فيه وتف فيه ويقول بخن بخن والله عال أبو هريرة يتمخط في الكتان ها ويركب الدابة وبعدين كل واحد يقابله أوسع للأمير وسع يا ابني أنت هو الأمير جه يقصد كده هذا الخلق الرفيع وطيب المعشر يعتبر أنه أرجوز تخيل ولما كان الأولاد يلعبوا حاجة اسمها لعبة الأعراب زي عسكر وحرامية يعني تمام هم بيلعبوا هو يستخبى لهم وهو أمير أمير وبعدين هم بيعملوا كده يقوم رامي نفسه في وسطهم يصرخوا ويجري هنا وهنا ويلحق يد مش عارف إيه يد والكلام ده وهو أمير يوم يقول لك سلك سلوكا مع الأطفال يجعله مجرد أراجوز ده لما رئيس الدولة يطبطب على واحد يقول يا سلام الحنون طبطب عليه ها يعني أنا سمعت الرئيس السابق بعد وفاة حفيده رحمه الله قال إنه كان جاي من اسكندرية وبعدين وهو ماشي لقى واحد غلبان مع ابنه طبعا الغلبان ده مخبر هو في حد ممكن يمشي كده غلبان كده في السكة كده عفوا يعني ها غلبان فبقول ب- لما مشيت لقيت واحد غلبان وابنه على قارعة الطريق قلت وقف يا ابني هو ارجع بظهرك نشوف الراجل الغلبان من الرعية هيسأل عنه يوم القيامة ها وقام رجع له إيه انت قاعد كده ليه قال له والله كان جنب مستشفى المواساة في اسكندرية ايه انت قاعد كده ليه؟ قال له والله ابني مش راضيين ندخله المستشفى والواد مريض وبيقولوا لا تنطبق عليه الشروط ولا مش عارف إيه، حاجه زي كده يعني. ادى امر على طول يدخل المستشفى واظن ان لم تخن الذاكره يعني عهدي بالرؤيه هذا الفيديو بعيد بعته فرنسا اظن ولا مش عارف بعته ايه الكلام ده هوت والكلام يا سلام على ال- ال- المقالات اللي طلعت في الكلام على رأفة الرئيس وإنسانية الرئيس و... لما أي رئيس يعمل أي حاجة أي حاجة أنا شفت آه، كتاب لصدام حسين في معرض الكتاب الدولي سنة كام وتسعين كده صور كله يحط ايده على الفرس يقول لك الفارس قال لا مجرد ما حط ايده على الجعش كده اهو بقى الفارس ها فرس سجادة وقعد عليها المؤمن ها كل ما يعمل حاجة لازم يحط له صفة فيه عادة الرؤساء يجي أبو هريرة وهو أمير بيتبسط مع الأولاد وهم بيلعبوا لعبة الأعراب والكلام ده هو يقول لك أرجوز شوف يا أخي ومن يك ذا فم مر مريض يجد مرا به الماء الزلالا ولا يعرف لأهل الفضل ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل أدي اللي بقول لك إنه مجرد أرجوز عشان بيتبسط مع الأولاد أبو هريرة رضي الله عنه اللي بقول لك يروح للصحابة عشان ياكل يرجعوه ما كانش بيأكله بس إلا جعفر بن أبي طالب آه حصل ولكن يا أخي سبحان الله زي ما قلت لكم إذا محاسن التي أدل بها عدة عيوبا فقل لي كيف أعتذر عفة نفسه وترفعه خلاه زي أشعب بيجري على بطنه وأهم حاجة بطنه حديث الجوع بتاعه اللي في صحيح البخاري يقول والله الذي لا إله إلا هو إن كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من الجوع حتى يجيء الجائي يدخل الجامع يجدني أسرع بين المنبر بجانب المنبر فيضع رجله على عنقي يظن أن بي جنونا وليس بي إلا الجوع كتر الجوع بيغمى عليه وزي زي المصروع مجنون طب ده عايز ياكل قال فقعدت في طريقهم يوما صلوا الصلاة مرة من المرات وبعدين هو المسجد ده الباب بتاعه معروف الطريق الرئيس اللي بيودي لكل المدينة وقف لهم طلع أول واحد من الجامع قال فمر بي أبو بكر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي أنا عارفها كويس وعارف تأويلها وعارف كل حاجة ما سألته إلا رجاء أن يشبعني كالعادة يعني جعفر بن أبي طالب كان بيعمل إيه بقى من عاداته الجميلة وجعفر طبعا كان كريما جدا أول ما كان يشوف أبو هريرة وعرف إنه مات الصفة غلبان لا له أهل ولا مال أول ما كان يشوفه كده يقول لي إيه يا أبو هريرة تعالى بس ندردش وإحنا ماشيين كده يقعد يتساهر معاه ويدخلوا الدار ويتغدوا فأبو هريرة فكر إن كل الناس إيه زي جعفر هياخد باله فسأل أبا بكر الصديق رضي الله عنه الآية الفلانية بسورة المائدة ومش عارف إيه وبتاع ما تقول فيها؟ قال له القول فيها كذا وكذا وكذا والسلام عليكم وسابه واقف جاء عمر شرح تمام ده لو عنده دناوة نفس زي ما هذا الحقير بيقول مش كان مشي مع أبو بكر وخلاص ودخل اتغدى وبيقع من من من الجوع وكان قال له انما المؤمنون اخوه ادي احنا اخوات نتغدى مع بعض وخلاص ها لم تسمح له نفسه ولا كبرياؤه ولا عزة نفسه أن يقول لأبو بكر أنا جعان أريد أن آكل مر أبو بكر الصديق مر عمر الخطاب قال حتى جاء أبو القاسم فنظر إلي وعرف ما بي فتبسم شوف بقى حسن الخلق البسمة دي تمد جسور الدفء عند أي بني آدم محرج يعني لو أنا, لو أنا محرج منك ونفسي أقول لك كلمة ومش عارف أدخل لك إزاي فأول شيء يا أهلا وسهلا يا مرحبا يا مرحبا خلاص جرأتني ها بتبش مش اول ما اشوف اعمل كده عايز ايه يا ترى عايز حاجه ها البسمه دي تمد جسور الدفء على طول تخلي بني ادم المحرج ما يبقاش محرج النبي صلى الله عليه وسلم عرف ماذا يريد ابو هريره مش كده بس البسمه دي حسن خلق مدت جسور الدفء نمره اثنين رخم كنيته ابا هر ملوش يا ابا هريره لا أبا هر حاجة إيه زي ما لك يا أبو حميد يا أبو حنف يا درش ها حاجات زي كده يعني مما يدل على ما فيش كلفة بيننا وبين بعض ها أنت أنا قال له أبا هر الحق على طول مشي أول ما دخل وجد إناء من اللبن ده منين قال له أهداك أهداه لك فلان أبا هر الحق بأهل الصفة فادعوهم لنا يشركوننا في هذا اللبن أهل الصفة زي بيقول السخاوي كانوا يكتروا ويقلوا أكبر عدد لأهل الصفة فوق الربعمية لما يكونوا العدد كامل يعني فوق الربعمية فقال أبو هريرة قالت لنا أهل الصفة نشرب اللبن ده مع بعض قال فأحزنني ذلك وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة لقد كنت أرجو أن أشرب شربة أتقوى بها أدي أول حاجة تزعله مش هيكفي تاني حاجة وإنني أنا أدعوهم وساق القوم آخرهم شربا يبقى مش هيفضل لي حاجة تمام قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد هي دي الحتة بقى اللي نتكلم فيها للصبح ها حتى لو كنت كارها قل سمعنا وأطعنا الجيل الأولاني كله سد وعاز بالكلمة دي ساد وعز بالكلمة دي راح جاب أهل الصفة قعدهم أهل الصفة أبو هريرة يقول أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال غلابة قال أبو هريرة اسقيم يا أبو هريرة خد الإناء برك عليه كده حط إيده عليه وسمى الله عز وجل وقال له اسقهم يشرب ويديله ويدي للتاني ويشرب ويشرب شربوا كلهم واللبن كما هو فمسك الإناء بقى قال له أبا هر قال لبيك يا رسول الله قال لم يبق إلا أنا وأنت ها كنت عمال تقول مش هلحق حاجة هيشربوا كله ها مش كنت بتقول كده في نفسك يعني أه أنا بقى أنا وأنت بس اللي قاعدين لم يبق إلا أنا وأنت قال صدقت يا رسول الله قال أبا هر اقعد قعد قال له اشرب شرب اشرب اشرب اشرب قلت والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا خلاص بطني هتفرقع مش قادر أشرب قال أرني بقيت فضلة فسمى الله عز وجل ثم شرب ده يتقال عليه طفيلي وكان عمال يلقح جتته ويروح يدي نفسه لده وده ويردوه كمان أول ما يفتح الباب يعني يشوفه قافل الباب في وشه يا أخي حتى كن منصفا تعامل مع الأخبار كما هي عندك ده خبر يدل على عفة نفسه ازاي يقلبها انه زي اشعب وانه راجل ما عندوش كرامه وكل ما يشوفوه يقفلوا بقى في وشه حقد دفين على اصحاب النبي بل على النبي عليه الصلاه والسلام حتى وان حلف بالايمان الغلاظ انه يحب النبي عليه الصلاه والسلام الكلام له ذيول يعني له ذيول لكنه ذيل خفيف إن شاء الله في المرة القادمة أتمم به الكلام ثم أدخل في تبويب الإمام البخاري رحمة الله عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم